بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله وذكرنا قبل ذلك أن مثل المؤمن مع قلبه كمثل البستاني مع بستانه يدخل, يدخل كل صباح إلى بستانه فيقلع ويزرع يقلع من قلبه ما لا يرضي الله ويزرع ما يحبه الله ويغرس ما يحبه الله ويرضاه وبدأنا في تطهير القلب مرحلة وهذه هي المرحلة الثانية نذكر فيها الليلة في سياق كلامنا في منزلة البصيرة ذكرنا أن البصيرة ما يخلصك من الحيرة وأنها وهي أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة صادر من عين لا, يق... لا يخاف عواقبها فترى أن من حقه أن تؤديه يقينا وتغضب له غيرة تكلمنا عن تؤديه يقينا وتكلمنا في اللقاء الماضي عن تغضب له غيرة وبدأنا بتمهيد قضية أصول الأخلاق وكيف أن الأخلاق كل خلق محمود محفوف بخلقين زميمين فالشجاعة المحمودة بين التهور وبين الجبن والكرم المحمود بين البخل وبين الإسراف وهكذا فذكرنا خلق الغضب وهذا في حملتنا لتطهير القلوب تطهيرها من الغضب من الغضب المذموم لأن الغضب غضبان غضب لا يحبه الله بل يمقته الله وغضب يحبه الله ويرضاه ويأمر به ويعاقب من لم يغضبه حين تنتهك حرمات الله الغضب الأول المذموم الذي نود تطهير قلوبنا منه هو الذي يؤدي إلى تعدي الحدود وإلى انتهاك الحرمات وإلى الانتصار للنفس وإلى الغلو فيه فيها في النفس لذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوصني قال لا تغضب قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فقال يا رسول الله أوصني قال ألا تفقه لا تغضب انت ما بتفهمش ما تغضبش هذه النصيحة العامة ليست خاصة بهذا الرجل وحده وإنما بصفة عامة كن هادئا كن رزينا لا تأخذك الحدة ولا الطيش ولا الغضب للنفس ولا الانتصار لها بل اهدأ ذلك آه كنت أود أن أجعل خطبة بعنوان السكينة السكينة فليس البر في الإيضاع الرسول صلى الله عليه وسلم حين نفروا من عرفة ليلة عرفة كان ال... انتوا عارفين بقى الناس وهي خارجة من عرفة عند الغروب آه انتوا بتشوفوا العربيات والاتوبيسات عاملة ايه اللهم اللهم ارزقنا الحج والعمرة اللهم يسر لنا الحج والعمرة اللهم تمم لنا الحج والعمرة اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة اللهم تقبل منا الحج والعمرة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بالحج والعمرة آمين في في في النفرة من عرفة تجد الناس كله بيجري وكله بيتنطط وكله عايز يعدي على قدام اللي جنبه الرسول شوف بقى لما كان في الوقت ده بقى كان ابل وخيل وكانت حمير وبغال وكل واحد وناس ماشيه فكان كله طلع يجري فالرسول قال لهم السكينة السكينة فليس البر في الإيضاع في النرفزة والجري واللهج للخروج من نسك تجد كثير من الناس يحصل هذا حتى في الحرم تلاقي الناس وهي خارجة من الحرم خارجة من الصلاة الكل بيجري وكل بيجري قدام هي دي لا تغضب لا تغضب حتى أنني فوجئت بهذا الحديث الخطير سأل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا يباعدني من غضب الله ماذا يباعدني من غضب الله قال لا تغضب والحديث حسن في صحيح الترغيب والترهيب قال لا تغضب غضب الله آه آه انا عايز اقول ايه حاجه تخض كده ترعب لذلك الواحد بيخاف وهو يتلو الايه كبر مقتا عند الله مقتا المقت اشد الغضب كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون شيء عجيب جدا لا يستطيع بشر ان يتصور غضب الله ولذلك يا اخوه بقول ان خطوره او من خطوره يوم القيامه التي ينبغي ان يلقى اليها البال ان ربنا يوم القيامه يقول الانبياء حين ياتي الناس سيدنا ابراهيم سيدنا نوح سيدنا موسى سيدنا عيسى الكل يقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا الى غيري كان الانبياء يقولون انا ما اقدرش اكلم ربنا النهارده اليوم ده ما اقدرش اشفع عند الله فان ربي غضب تصور اللهم انا نعوذ بك من غضبك اللهم انا نعوذ برضاك من غضبك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك نعوذ بالله من غضب الله الغضب غضب الله شيء لا يطاق ولا يقوم له شيء قال ماذا يباعدني من غضب الله قال لا تغضب الجزاء من جنس العمل ايضا عن ابي الدرداء ان رجلا سال النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال دلني على عمل يدخلني الجنة فقال لا تغضب دلني على عمل يدخلني الجنة قال لا تغضب فكبح جماح الغضب تؤدي إلى الجنة وتنجي من النار ولذلك حين يستطيع الانسان ان يملك نفسه عند الغضب فهذه قوه قوه عظيمه قوه تجعل الانسان يشهد له انه قوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تعدون الصرعه فيكم قالوا الصرعه الذي يصرع الناس كثيرا اللي كل ما يقابل حد يغلبه كل ما يقابل حد يغلبه يصرع الناس كثيرا قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ابن القيم في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين يقول ايه يقول وأنا أعلم رجلا غضب فقتل أمه وأعلم رجلا غضب فقال كلمة الكفر الغضب لذلك يا إخوة الغضب مصيره خطير والرجل كل الرجل الذي يملك نفسه عند الغضب ليس الشجاع الذي يحمي فريسته عند القتال ونار الحرب تشتعل لكن من كف طرفا لكن من كف طرفا أو ثنى قدما عن الحرام فذاك الفارس البطل هي دي اللي يمسك نفسه عند الغضب ويكبت أو يحجم غضبه فلا يتصرف على مقتضاه هذا هو البطل سأل رجل سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال إني لا أملك نفسي إذا غضبت قال إذا غضبت فاملك لسانك ويدك وهنقول دلوقتي حالا إن شاء الله علاج الغضب إنك أنت إذا غضبت ما تملكش إنك أنت ما تغضبش لكن تملك إذا غضبت إنك أنت تسكت وتمسك إيدك كان إذا غضب قبض على يده يمسك نفسه يتماسك كأن سيدنا سلمان الفارسي قال املك لسانك ويدك أي إذا كنت لا تسيطر على نفسك لا تستطيع أن تكبح ج- هيجان غضبك وانفعالاتك فإنك تملك لسانك وتملك يدك فلا ينطق لسانك بسوء ولا تمتد يدك بشر أو بسوء علاج الغضب واحد غضوب بيغضب كتير يعمل ايه حلها ايه اولا ان يتعلم الحلم سبحان الله العظيم والحلم يتعلم وانا قلت قبل كده ان بعض الناس كان آه، كانت عنده زوجة سيئة الخلق سيئة الخلق نقصد بها يعني صوتها عالي يعني عنيدة ما بتسمعش الكلام آه، يعني آه، غضوبة بتغضب بسرعة يعني آه، سريعة ال- ال- الانفعال و- والغضب وبعيدة الفيئة تيجي تصالحها ما تصالحش فقالوا له ما لك ولها طلقها والنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أمر بهذا قال ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم رجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها والعلماء قالوا في الثلاثة اه، اه، الثاني رجل آتى رجلا ماله ولم يأخذ على ماله وثيقة ونسيت الثالثة الشاهد ايه انه ال ال العلماء قالوا ايه ان اللي ادى راجل ماله ولم يأخذ عليه وثيقة ربنا قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله شوية ولا كتير اكتب عليه ورقة لو ما كتبتش عليه ورقة وكل فلوسك ودعيت عليه لا يستجاب دعاؤك فيه ده معنى لا يستجاب دعاؤه كذلك امرأة تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها قالوا ايه ان عنده التصرف الصحيح مش عاجباك طلقها ما تدعيش عليها هي كده بعض النساء فيها طبع كده زي ما قلنا كده طابع الحدة عنيدة آه، سريعة الغضب بطيئة الفيئة آه، كسولة نؤومة آه، بطالة ورجل آتى سهاما لما دي اللي قلناها صلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ال- فيها صفات ده طبعها وانت جوزتها على كده عجباك عجباك مش عجباك طلعها لكن ما تقولش تدعي عليها ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم فلا يستجيب الله دعاءه في امرأته قيل لبعض السلف يعني إيه طلعها فقال لا إني أتعلم فيها حسن الخلق أتعلم فيها الحلم أنا مخليها كده هي تنرفزني وأنا أقول يا رب صبرني يا رب يا صابري عليك يا صابري يظل يصبر عليه وي- وي- وي- ويح- ويحجم غضب ده بعض الناس كان عنده غلام غلام يعني خدام يتعلم فيه الحلم بيتعلم منه بيتعلم فيه كده ان الغلام ده يفضل طول الوقت ينرفزه وهو يتصبر فلابد ان نتعلم الحلم دون ان تبتلى يعني مش بنقول ايه ان الانسان يتعلم الحلم حين يبتلى بزوجه او خادم من النوع ده لا وانما تعلم انت الحلم في انك انت ترى والله انا مش عارف اقول ايه في النقطه دي بالذات لانني سريع الغضب يعني هو ده عيب فيا وانا آه، في كتاب قصه الالتزام والتخلص من رواسب الجاهليه اعترفت بعيوبي وكتبتها كلها وافاتي و- وقلت ان منها فعلا سرعه الغضب ان انا آه، آه، لما ب- ب- بغضب او بتنرفز آه، وبتبقى الحاله صعبه جدا فيمكن الدرس ده معمول تحديدا عشان اعالج بيه نفسي ان يتعلم الانسان الحلم ان يتعلم الانسان الحلم يعني احيانا فعلا وانت ماشي في الشارع و... آه، وانا سايق العربيه وماشي واحد بيشوف حاجات ولكن لان انا كنت ب- بزعل لما اكون راكب جنب اخ او او سائق وال- والسائق يكلم الناس الشبابيك مقفوله ومحدش سامع هو يقول شوف ده بيعمل ايه شوف عمل ايه شوف يا ابني اهدى خلاص احنا هو مش سامعك اللي انت قاعد تقول له يا بني ادم امشي قادر يا بني ادم آه، شد حيلك شويه في ناس بتحب تعلمت من هذا ان فعلا وانا في العربيه ساكت وقاعد استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه وخلي بقى اللي يمشي يمشي واللي يقف يقف واللي يخبطك يخبطك واحد خبط في العربيه النهارده وانا خارج هو خارج بالعرض كده بيخرج لحد نص الشارع عشان يبص الناس آه، الشارع في حد معدي ولا لا فخبط انزل شوف قلت له متشكرين يلا مع السلامه توكل على الله ولا انا اشوف ولا انت تشوف وتمشي هو ده الحل الوحيد ل- لئلا تغضب ان نتعلم الحلم ان احنا نتعلم فعلا الحلم قال سبحانه وتعالى في وصف عباده المتقين الصادقين الذين ينفقون في السراء والضراء ها؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وهنا قصة عجيبة جدا لأحد آه، الخلفاء آه، أنه آه، جاء أنه كانت جارية جعفر الصادق رحمه الله كان ذات يوم آه، يصب خادمه على يده الماء فسقط منه الإبريق على رأس جعفر الصادق رحمه الله فشجه هو داخل بالأبريق كده ماشي تعرفين الأبريق النحاس ده بيبقى له القعدة اللي بيقعد عليها حادة جدا القعدة اللي بيوضع عليه راحت نازلة على دماغه راحت فاتحة دماغه سقط الإبريق وسال دمه على جبهته فمسحه ونظر إليه ثم نظر إلى الغلام فقال فقال الغلام والكاظمين الغيظ فقال إنا لله وإنا إليه راجعون كظمت غيظي قال والعافين عن الناس قال قدر الله وما شاء فعل اذهب اغرب عن وجهي عفوت عنك فقال والله يحب المحسنين قال لا حول ولا قوة إلا بالله اذهب فأنت حر ده كده بينرفزه قال له اذهب فأنت حر لوجه الله هكذا يكون التتري- الترتيب سبحان الله والكاظمين الغيظ أن يكظم الإنسان غيظه وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله وخلي بالك من كلمة تجرح تجرح يعني بلعها تجرع يعني العملة اللي حصلت فيه عمل ايه بلعها تجرع تجرع الغيظ يعني بلع ودخله ما, ما طلعوش لبره ما خلاش غيظه يخرج للخارج وانما خلاه للداخل قد يجد الانسان في حياته اشياء لا حل لها الا انك تبلعها وتعديها وده خلق عجيب اسمه التغافل تغافل وحدث الامام احمد ان العافيه عشره اجزاء تسعه منها في التغافل فقال العافيه عشره اجزاء كلها في التغافل التغافل انك انت تعمل نفسك مش واخد بالك يعني ما تكبرش الحاجات الصغيره ولذلك انا بقول ان من الاجرام بحق النفس التوقف مع الحوادث الجزئيه الصغيره في حياتنا سبحان الله العظيم النهارده كنا في مجلس مع بعض المشايخ الكبار وجاءت قصة الأذى إن بعض الناس بيتكلم عن مشايخ واحد قال كذا واحد قال كذا واحد قال كذا أنا رأيي الشخصي وإن كان لم يوافقني عليه المجلس كله حد يا خلاص اسكت يعني أنا رأيي إن المشايخ لما حد يتكلم عليهم يسكتوا وما يتكلمش وما يردش وما يدافعش خلاص اللي يقول يقول بس هو يرضى ربنا جل جلاله سواء سخط الناس او رضوا الموضوع بقى ما بقاش يعني ايه لكن المشايخ يقولوا لا لازم ينصح فلان وينصح فلان وينصح علان ويقال اهي دي بقى اللي انا بقول عليها بقى خلق التغافل كاني مش واخد بالي انسى هي دي القضية ان عشان تقدر تستجمع شمل قلبك وتقدر تنشغل بربك وتقدر تسير في خط دعوتك وتقدر تعيش حياتك الإيمانية ازاي تقدر تعيش حياتك الإيمانية من من إخبات وخشوع وإقبال على الله وحضور قلب وتركيز في دعاء وتعلم علم ومعالجة أخطاء الناس وأهواء الناس وتركيز في دعوتهم إلى ما يحبه الله ويرضاه وما ينفعهم في هذا الوقت وفي هذه الأزمنة وفي هذه الفتن كل ده ما يبقاش انت فاضي ان انت تشوف بقى مين اللي قال عليك ده مش عارف ايه واللي قال ايه واللي قال ايه يا عم اللي يقول يقول وبعدين في يوم القيامه نلتقي اللي بقى ما سامحناهش يبقى هناخدها من عينيه حسنات احوج ما نكون اليها حمل حسناتنا الى الاخره الشاهد ايه عايز اقول ايه التغافل بيقول ان من الاجرام بحق النفس الوقوف مع الحوادث الجزئيه ان ايه فلان عمل مش عارف ايه وما دعانيش فلان عدى عليا وما قالش سلام عليكم فلان اتصلت بيه وما ردش عليا فلان بعت له رساله وما ما اتصلش بيه فلان دعيته مش عارف لايه وما حضرش فلان است... طلبت منه فلوس سلف وما ادانيش فلان استلفه وما رجعش الفلوس فلان يا عم عدي انسى بقى اللي هيعمل كده ويقف مع الحاجات دي هيقطع نفسه هيضيع اعصابه مش هيعرف يعبد ربنا ازاي يركز بدماغه في صلاه وهو في دماغه كل ده وفي قلبه كل ده فين اسهل سبل الوصول للجنه انا ابيت كل ليله وانا سليم الصدر مش ده الراجل اللي الرسول بشره بالجنه ثلاث ايام يدخل عليكم من هذا الباب رجل من اهل الجنه قال ايه أبيت كل ليلة وليس في قلبي غل ولا حقد ولا ضغينة لأحد من المسلمين يا رب نطولها دي ان الواحد يبات كل ليلة لا انا هطول دي لو ما سمعتش فعلا انا بقالي مدة فعلا بطلت اقرا جرايد بطلت الحاج عمرو يجيب لي اخبار من على النت من على مش عارف ايه وايه شش. سيبنا بقى خلينا نعبد ربنا هي دي هو ده الحل الوحيد هو ده الحل الوحيد لكي تستطيع ان تعيش حياتك الايمانيه لكي تستطيع ان تعيش وانت سليم الصدر ليس في قلبك غل ولا حقد ولا ضغينه ولا حسد ولا بغضاء لاحد من المسلمين اخواننا دول مهما يكن سيدنا علي علمني والله من صغر الجملة دي أخذت بلبي لما سألوا سيدنا علي عن مخالفيه قالوا أكفار هم قال لا إلى آخره مش فاكر نص حديث هي الكلمة اللي علقت في ذهني وأنا طفل كده قال إيه إخواننا بغوا علينا لما سألوه عن الخوارج مين دول قال إخواننا بغوا علينا هو في النهاية أخويا هو في النهاية مسلم له حق علي العفو والسماح فلذلك ما أقدرش أرد عليه ما أقدرش أتشفى فيه ما أقدرش ما أقدرش ما قالوا إيه ليس أفضل في معاملة من لم يتق الله فيك بأحسن من أن تتقي الله فيه هو ما اتقاش ربنا خلينا نتقي ربنا يا أخي بس وتبقى عدت الشاهد إيه تجرع ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله المهم إنها بتبقى إيه ابتغاء وجه الله مش ضعف مش قلة حيلة لا وإنما هفوتها لوجه الله طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى ولذلك من أعجب الأحاديث برضو اللي والله فعلا مع الواحد منذ أن كان غلاما ثلاثة أقسم عليها قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاثة أقسم عليها ما نقص مال من صدقة وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر حديث عظيم جدا في صحيح مسلم صح الله اكبر ده انا لسه فاكر اهو من زمان قوي الحديث ده يأسرني في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليها الله يرحمه أبويا كان برضو يقوله كتير من زمان قوي وكان يديله مثال برضو ما انساهش إن أحيانا واحد ابنه دماغه تسخن شويه يجري بيه على الدكتور ويصرف له 10 جنيه ده ابويا الله يرحمه كشف وعلاج ومش عارف ايه يصرف له 10 جنيه وواحد تاني ابنه يجيله صداع ودماغه تسخن يجيب له اسبرينه بتعريفه حبايه اسكين ولا ريفو وياخدها وخلاص وراح هي دي ما نقص مال من صدقه اذا تصدق ما هو ربنا صرف عنه بالعشرة جنيه قصاد الشاهد ايه خلاصه الكلام ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ظلم عبد ظلامه فصبر عليها الا زاده الله بها عزا استبر يا مظلوم استبر ولا تدفع الظلم بظلم ولا الاذى باذى بل تجرع غيظك وطوبى لك بأنها أفضل جرعة هنيئا بالهنا والشفا تجرعها هنيئا مريئا الغضب أيها الإخوة نخسة من الشيطان يثير بها الإنسان ويستفزه فيصبح الإنسان كالوحش بعد أن كان إنسانا هادئا الغضب من الشيطان قال الله واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا سبحان الملك جل جلال الله سبحانه العظيم الجليل الله العزيز الكبير الله المالك المهيمن الله سبحانه لحكمة هو يعلمها سلط علينا هذا الشيطان وأعطاه أدوات واستفزز من استطعت منهم بصوتك تفاجأ جواك صوت مستفز اضربها اشتمه اقتله صوت الشيطان جواه صوت مستفز واستفزز استفزازي وانا كتير قلت ان بعض الناس ناسي ان في شيطان ناسي ان اللي بيوسوس في ودنه عمال يقول زzzz جوه ودنه وجوه صدره ززز. عمال يقول اعمل اعمل ده قالت ده عملت ده يمكن ده ده ده, ده. الكلام ده كله اسمه ايه شيطان وربنا امرنا عند معامله الشيطان الا ناخذ معه ونرد انا قلت هنا اظن في حلقه من من من اسبوعين فاتوا كده ان انا كاتب في الكراسه بتاعت مدرسه الحياه إياك أن تتناقش مع الشيطان فإنه حتما سيقنعك لأنه الشيطان إنه لن يقتنع لما تقعد تجري حوار مع الشيطان وتتكلم معه يقول لك إيه لا ده هو بقى بي بيستغفلك تقول له لا ده هو غلبان مش قصده لا قصده ما هو عمل قبل كده كذا وكذا وكذا هتفضل تجر مع الشيطان حوار هيغلبك وهيخليك في الاخر تغلط وتعمل الغلط ده شيطان عشان كده ربنا امرنا ايه واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استب رجلان عند النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وكان احدهما يسب وهو مغضب قد احمر وجهه وانتفخت اوداجه فقال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم اني لاعرف لا كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد قالوا ماذا يقول قال لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصار يصرخ ويقول ما بي من جنون ما بي من جنون ما بي من جنون مين اللي بيقول ما بي من جنون بس المجنون هو اللي يقول انا مش مجنون فعمال يقول انا مش مجنون هو انا مجنون ولا ايه انا مش مجنون يا عم حد قال لك انت مجنون لكن فعلا يبقى دي الحقيقه ادام قال انا مش مجنون الشاهد اذا نزغ الشيطان في نفسك ونخسك فلا تستسلم له واستعذ بالله منه واحد تعلم الحلم اثنين تجرع الغيظ ثلاثة استعذ بالله من الشيطان أربعة الوضوء والاغتسال عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله عن معاوية ابن أبي سفيان أنه خطب الناس يوما سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رضي الله عنهما خطب الناس يوما وقد حبس العطاء شهرين قعد شهرين ما يقبضش الناس أو ثلاثة فقال له أبو مسلم الخولاني أبو مسلم الخولاني ده يا جماعة أحسبه من الأولياء من عباد الله الصالحين الكبار أبو مسلم الخولاني مشهور أنه كان يعلق صوتا في مسجده يؤدب به نفسه مسك آه، معلق كرباج كان يقوم الليل فإذا كلت رجله رجليه خلاص مش قادر يقف يجيب الصوت ويضرب رجله ويقول قومي فوالله لأزحفن بك حتى يكون الكلل منك لا مني أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا صلى الله عليه وسلم كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا فمسلم الخولاني من العباد الأقوياء في دين الله حبس العطاء راس الماء آه، بيت مال المسلمين بيخرج عطاء لكل واحد من المسلمين او للمستحقين من المسلمين ان ده بياخد 10 دنانير وده بياخد 20 دينار وده ياخد 50 دينار كل واحد بياخد مرتب شهري حبس العطاء شهرين او ثلاث شهور لظروف في الدوله في الامه مفيش فقال له ابو مسلم يا معاويه وهو واقف بيخطب في وسط الناس الدنيا كلها حاضره ومعاويه امير المؤمنين فقال يا معاويه ان هذا المال ليس مال ابيك ولا مالك ولا مال امك اين مال المسلمين فاشار معاويه الى الناس ان امكثوا شش. اه اه بس سيبوا ونزل من على المنبر فدخل فتوضأ ثم خرج قال يا أيها الناس إن أبا مسلم قال إن المال ليس بمالي ولا مال أبي ولا مال أمي وصدق أبو مسلم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار فإذا غضب أحدكم فليغتسل فإني دخلت فاغتسلت واغدوا على عطاياكم غدا على بركة الله أنا مش عايز أقول لك لو حد غير سيدنا معاوية كان عمل إيه وخصوصا ان هو جاب سيرة امه قال انه ليس مالك ولا مال ابيك ولا مال امك اين مال المسلمين دخل اغتسل وخرج وان شاء الله بكره كل واحد يروح على الخزنه ياخد حقه واطفأ الغضب لما تغضب ادخل اتوضى بس خلي بالك ان الحمام مأوى الشياطين دار الخبث والخبائث فاوعى تروح تدخل تقعد في الحمام هيشتغل عليك الشيطان اتوضى ولا اغتسل واخرج ما تفكرش آه، ايضا من علاج الغضب تغيير الوضع قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فاذا ذهب عنه الغضب والا فليضطد فليضطجع الحديث الصحيح الجامع قال لك وانت واقف ولقيت نفسك بتزعق وغضبان اقعد لقيت نفسك برضه عمال تغلي نام نام وارتاح وأدنى من ذلك كله ما أوصى به النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليسكت وأنا شايف عن تجربة شخصية مع نفسي الأمارة بالسوء إن ده أحسن حل ان الواحد لما بيتنرفز او يسكت او يزعل او يغضب او يتشعلل احسن حاجه ان الواحد ايه يسكت يسكت ويقفل تليفوناته ويركب عربيته ويتمشى في الشوارع يبعد عن المنطقه خالص قول لي واللي ما عندوش عربيه يمشي في الشارع على رجليه يمشي يبعد بس فعلا احسن حل ان تسكت والله وانا شايف الحل ده حل جذري صلى الله على النبي محمد اذا غضب احدكم فليسكت انه يسكت ولكن العجب عارف انا بقول لكم بقى من تجارب شخصيه ها انك لما تسكت اللي قدامك بيتغاظ وما يسكتش ويتنرفز اكتر ويفضل ينغز فيك يا عم سيبني ساكت لا ساكت ليه رد عليا كلمني زي ما بكلمك أو- اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانت تسكت عشان كده قلت لك ايه امشي غير المكان ابعد لان ده الحل الوحيد عند الغضب ان تسكت ايضا التواضع لأن الكبر والغرور ورؤية النفس والتعالي على الآخرين واحتقار الآخرين وازدراءهم يشعل الغضب يعني لما تشوف حد مثلا إيه آه بيتنطط عليك وانت شايف نفسك ان انت احسن منه صاحب فضل عليه فده ينرفزك اكتر او انك انت تشوف انسان انت احسنت اليه وهو بيعض ايدك اللي انت احسنت بيها اليه التواضع ال ال ايه القلب الفتوه وانسان عينها الا ترى لك حقا ولا تشهد لك فضلا الفتوه راجل بجد بطل قدها انك تشوف ان انت ما تستاهلش الا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا تشوف ان مش مالكش حق على حد ولا ليك فضل على حد انت اقل الناس واضعف الناس وكل الدنيا دي احسن منك اذا شفت كده مش هتزعل من حد ولا تغضب من حد قال رس... قال انس رضي الله عنه خدمت النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي اف قط فداه ابي وامي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احسن الناس خلقا على الاطلاق والله يعني يعجز البشر أن يحرزوا درجة واحدة من أخلاق النبي عشر سنين خدامه غلام عيل صغير لم يسمع كلمة أف يعني مش عمل له حاجة قال "أف يا أخي أنت ده الواحد من دول بيقول في اليوم الواحد مئة مرة قرفتني أنا خلاص قرفت زهقت دي أكتر من كلمة أف بقى سيدنا النبي عشر سنين لم يقل أف خط يقول وما قال لي لشيء فعلته لما فعلت انت ليه عملت كده ولا لشيء تركته لما تركته ولكن كان يقول لو قضي لك ما قضي كان صلى الله عليه وسلم هو ده بنتعلم الأدب من سيدنا النبي ونتعلم حسن الخلق من سيدنا النبي نتعلم حقيقي أن هذا الشيء أنت زعلان إن هو ما عملش كذا لو ربنا قدر إنه يعمل كان اتعمل ده قدر خل- ما اتعملش يبقى خلاص ربنا ما قدرش انتهينا ولذلك برضو من ال- من اللطائف الحياتيه مش عارف بتيجي اللطائف الحياتيه ليه كده يعني ان ان زم- زمان كان مثلا اتاخر فامي وابويا يقلقوا عليا فيخرجوا على الشارع آه، ينتظروني يعني يخرجوا من البيت وينتظروا على الشارع يفضلوا ينظروا عشان يشوفوني بس يطمنوا انا على بعد 100 متر ولا 200 متر راجع فامي ما تسكتش بقى ساعتها آه و- فابويا يقول احنا مش كنا قلقانين انه كان جرى له حاجه اهو جه ما جرالوش حاجه خلاص بقى انتهينا زعل- بتزعقي ليه بتسالي ليه جه ده اللي كنا قلقانين عشانه لكن لو لا- لكن ما احناش آه، آه، زعلانين من شخصه الشاهد ايه لو الانسان فكر بعين العقل احيانا في نرفزته يجد انه ليس لها مبرر وانها ينبغي ان الا يفعل فالشاهد ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول لو قضي لك لو ربنا قدر ده كان حصل ما حصلش يبقى ربنا ما قدروش خلصت احد السلف كان يذهب ليطلب شيئا من اميره فيقول قد جئناك في حاجه رفعناها الى الله قبلك فان قضيتها كنت محمودا ماجورا وحمدنا الله وان لم تقضها كنت معزورا ماجورا واستغفرنا الله فانه هو الذي لم يقضها على يدك قال هو ده واحد فاهم القدر ماشي ازاي فاهم ان الامور كلها بيد الله يقول له احنا جايين نطلب منك حاجه لو ربنا قدرها انت هتقضيها ربنا ما قدرهاش انت مش هتقضيها ففي جميع الاحوال انت معذور واحنا يا اما نشكر ربنا اذا انت قضيتها او نستغفر ربنا لو ما قضيتهاش لانها بذنوبنا لم تقضى بالله عليكم لو حد عاش المعنى ده مش يعيش مرتاح ويعيش مبسوط ويعيش سعيد ايه يا عم مصطفى الحلاوه دي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الشاهد يا اخوه انا احبكم في الله انسان لو عاش هذه المعاني يعيشها سعيدا يعيش حياته في منتهى الهدوء وفي منتهى البساطه كنا بنقول في كيف تحلو الحياه ان الحياه تحلو إذا فهمنا الحياة يا ابني دي دنيا بس خلاص ويرتاح شوف التواضع بتاع سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم يوما وكان أعرابيا لم يهذبه الإسلام فقال يا محمد اعدل هذه قسمة لم يرد بها وجه الله قال ويلك من يعدل إذ لم أعدل قال له ألا لو أنا ما عدلتش مين في الدنيا يعدل ثم تغير وجهه صلي عليه صلى الله عليه وسلم وقال رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر سبحان الله العظيم سيدنا النبي عداها كنت لسه لما بقول إن أحيانا يلزم مراعاة الكبير وإن أخطأ ويلزم العفو عن بعض الناس والتجاوز عنهم مهما جرى منه وخصوصا في وقت ضعفه قالوا لي منين الك- قلت لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه مع عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين وقد خاض في عرض زوجته عبد الله بن ابي بن سلول قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل عبد الله بن ابي بن سلول هو اللي قال مثلنا ومثلهم كمثل القائل سم كلبك ياكلك عبد الله بن سعود ابن ابن ع- ابن ابي بن سلول هو اللي قال وقال وقال وقال على السيده عائشه وخاض في عرضها وكان يجمع حوله المنافقين ويستنصر بهم وينصرهم ومع ذلك سيدنا النبي قال الله اكبر والله الواحد كيف يزداد اعجابه وحبه و و و وتعظيمه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يعذرني من رجل ترك لسانه حتى في أهل بيتي سبحان الملك أيوة يا عم محمد أنت كمان الله يكرمك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض عن صحابة النبي الأمين قال من يعذرني سيدنا النبي قال إيه من يعذرني مين ي... ي... يجيب لي حقي مين يرضيني بعد الراجل ده ما زعلني فجاء ابنه وقال يا رسول الله إني قد بلغني أنك تريد أن تقتل عبد الله بن أبي المنافق فإن أردت فإني أفعل قال لا والله بل نحسن صحبته ما دام فينا وقد كان أحسن صحبته وظل يكرمه حتى مات حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه بل وأرسل ثوبه الذي قالوا عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله بن عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول يعني ابنه وكان مؤمنا صالحا آه، وقال له يا رسول الله إني أريد قميصك لأكفن فيه أبي لعل الله يرحمه رحمة الابن بأبيه فالرسول قال له القميص قال له لا لا لا إني أريد القميص الذي يلي جسدك لينال من عرقك فخلعه له رسول الله ودايما نسأل السؤال التقليدي بالله عليك لو انت تعمل كده ان واحد اتهم زوجتك بالزنا وبعدين مات وفي ايدك ان انت ترحمه ترحمه صلى الله على نبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا آه، أعجب قصة في الحلم وأنا لما بقرأ في سير السلف في الحلم بأدب نفسي فدي أعجب حاجة وما أظنها تحتمل إلا لمثل الأحنف بن قيس رضي الله عنه هو ده الراجل اللي فعلا يقوم بهذه صعبة جدا لأنه كان يضرب به المثل في الحلم قيل له ممن تعلمت الحلم قال تعلمته من قيس بن عاصم كانت له جارية تحمل سفودا من حديد شايلة حاجة كده زي زي ما تقول آه، آه، يعني زي سيف بس تقيل جدا حديد وعريض له سن حادة اسمه سفود تحمل سفودا من حديد فوقع منها على ولده الصغير فمات عنده ابن صغير كده هي شايلة حاجة حديد تقيلة وبتعدي من فوق دماغ الولد وقعت على دماغ الولد مات فدهشت الجارية واضطربت صوتت وصرخت و... و... فقال الرجل يا لله لا يسكن روعها إلا العتق اذهبي فأنت حرة لوجه الله طب اعمل له ايه ده ما فكرش في ابنه اللي مات وخاف عليها ان هي منزعجه فقال ده اللي هيهديها بس اللي هيك- روح روحي انت انت حره لوجه الله اهدي اهدي اهدي خلاص مين ده ازاي ده ما اقدرش اقول لك لكن ده يكون بس لو ان الانسان مش شايف نفسه وانما تعلق قلبه بالله فاراد رضوانه ومغفرته ورحمته فنسي حقه ونفسه اخوتي انا احبكم في الله هل عزمتم ان تطهروا نفوسكم من الغضب لعل هذه الاسباب والسير تعينكم على ان تفعلوا ذلك احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكينا
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب